أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم أسئلة عن الإيمان ومعنا أيضا ضيفنا الكريم القم زكريا بطرس أهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا آه، لقد وردتنا آه، رسائل كثيرة في هذه المرة آه، أشارك معكم من ثلاثة رسائل آه، أولا هناك أخ يسأل ويقول باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين آه، هذا الأخ اسمه غزوة آه، سلام المسيح عليكم ويتساءل آه، أن الحلقات وقفت وهل هناك حلقات أخرى والجواب يا أخونا أنه نعم س- هناك حلقات كثيرة ووفيرة أيضا وسنستمر آه، أيضا من الأخ آه، آه، الأخ م- مصطفى يقول بسم الله الرحمن الرحيم القم زكريا بطرس قد أكون مختلف معك في بعض النقاط كوني مسلم ولكن لا مانع من سماعك حتى نعطي العقل فرصة التفكير امين آه وكما ذكرت سيادتكم أنها حياتنا الأبدية تمام فلا بد أن نقف على الحقيقة شكرا يا أخونا لأسلوبك الطيب ولي بعض الأسئلة ليكن صدرك رحب لسماعها بالتأكيد.
أولا كم عدد الأناجيل على مستوى العالم اثنين لماذا تعدلت صور المسيح المرسومة من مكان لآخر وثلاثة كيف جمع الإنجيل أربعة وماذا عن مأكل ومشرب المسيح ودخوله إلى الحمام إلى آخره عن- آه، فهل عندها تخرج روح الله الطاهرة عند دخوله مكان الخبائث وما شابه ذلك السؤال الخامس وماذا عن المجامع التي عقدت لتحديد شخص المسيح مثل جم- ج- آه، مج- مجمع النيقيا وقسطنطين وأفتس وهم وهل البشر هم الذين يحددون شخص المسيح وماذا قولكم في بدعة أريوس نرجو من سيادتكم إرسال نسخة من الكتاب المقدس وإلى آخره. تفضل آه، الحقيقه انا بأحيي هذا الاخ على اخلاقه وادبه وبيعبر عن رايه باسئله قويه آه، بادب نعم فهو ده اسلوب الحوار نعم آه، بالنسبه للاسئله كم عدد الاناجيل على مستوى العالم الاناجيل المنتشره في على مستوى العالم هي فوتوكوبي يعني نسخ من انجيل واحد نعم لكن ما هياش different اناجيل زي اللي شفناها بتاعت آه، ورش وقالون و- والمصحف عثمان لكن هو انجيل واحد لانه نسخ كتير متعدده السؤال الثاني ماذا تعددت صوره المسيح الصوره واحده والملامح واحده لكن كل آه، بلد بتضفي من فنها على عشان يبقى يعني نيتف يعني من اهل البلد قريب اليهم فكل بلد بتحط له السودانيين يحطوا له لون اسود عشان يبقى شكلهم والصينيين وهكذا يعني بتختلف بلمسه وريشه الفنان. آه كيف تجمع الانجيل؟ ده احنا خدناه في حلقه كبيره قوي.
لكن ما في أحد يعبد الصور لا ما فيش ما عندناش أبدا صورة. الصوره مجرد illustration يعني وسيله ايضاح مهم.
بتودي الحقيقه. آه وماذا عن ماكل ومشرب المسيح ودخول الحمام؟ انا تكلمنا عن الموضوع اتكلمنا عن عايز او الحته دي البسيطه.
نعم أسأل الأخ المسلم هل هو يؤمن أن الله موجود في كل مكان مهم.
ولا بيخلو منه بعض الأمكنة نعم ده سؤال مهم.
طبعا كل واحد بيس- بيؤمن أن الله موجود في في كل- كل مكان في كل مكان.
لأنه غير محدود شيء مسلم فيه نعم لكن لو قلنا أن المكان ده لا يوجد فيها الله يبقى الله اتحدد بالمكان ده مهم.
مش غير موجود هنا نعم ده محدود ما بقاش إله نعم هذا صح إذا الله موجود في كل مكان نعم حتى الأماكن اللي هو بيقول عليها الأخ ده نعم حتى الاماكن دي بس الله لا يتاثر بمثل هذه آه، الامور وبعد كده بيقول المجامع وازاي البشر بيتحددوا ده زي الفقهاء وزي ما بيجتمعوا مجلس الاسلام ويحطوا تفاسير وتشاريع.
للقران وتشاريع وتحاليل.
وفتاوي فتوى ده مش تدخل في في كلام الله لكن هو محاوله فهم وتعبير بما يدركه أنا. شكرا جزيلا على أي حال ده شيء عظيم آه، ناقشنا أعزائي المشاهدين في الحلقات السابقة عن تساؤلات حول مصادر الإسلام ال- عن الأساطير الإسرائيليات النصرانيات الشعر الجاهلي الحنيفية والصابئة والفارسية الزردشتية فهل لديك شيء عن هل لديك تساؤلات أخرى وماذا عن
هو أصول الواقع الجاهلية الواقع الواقع ان اكبر مؤثر في الاسلام هو البيئه اللي عاش فيها نعم البيئه الجاهليه مه.
الوثنيه مه.
فتاثر ايما تاثر بهذه البيئه خاصة عندما أراد أن يصنع تصالحا مع القرشيين الجاهليين والناس الوثنيين ففي تأثيرات كبيرة أوي أوي أوي هل لديك قرائن لهذا الأمر؟
شوف عزيزي أكبر حاجة بتشهد لهذه الم- عدة أمور أنا عندي هبتدي بها من دائرة المعارف البريطانية ودي نتيجة أبحاث متخصصة مش على إنها آه، بتاعة ناس آه، آه، أجانب يبقى لا دي أبحاث بتقوم بأبحاث علمية نعم ففي دائرة المعارف البريطانية الجزء الأول صفحة 1047 يقول يرى الباحثون أن الديانة العربية الوثنية هي أصل الديانة الإسلامية مه.
بالبلدي كده والمعروف الشيخ عبد ال- خليل عبد الكريم في كتاب الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية صفحة 8 إلى 12 قال إن العرب في الجاهلية هي مصدر الكثير من الأحكام والقواعد والأنظمة والأعراف والتقاليد التي جاء بها الإسلام أو شرعها مه.
حتى يمكننا أن نؤكد ونحن على ثقة شديدة بأن الإسلام ورث من العرب الجاهليين الشيء الوفير بل البالغ الوفرة في كافة المناحي التعبدية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية نعم ويضيف إلى هذا في نفس الكتاب صفحة 8 قوله بل إن هذا ما إن هناك مجالا يحرص دعاة الإسلام على إغفاله أو التعتيم عليه وهو المجال الديني أو التعبدي فالكثير من القراء قد يدهش هو طبعا كتابه آه، الشيخ خليل بتاع الجذور التاريخية بيقول قد يدهش القراء مه. نعم وانا بقول برضو قد يشهش المشاهدين عندما يعرف ان الاسلام قد اخذ من الجاهليه كثيرا من الشؤون الدينيه او التعبديه
نعم تسالني طيب الشيخ عبد الكريم حدد مثلا ايه هي الحاجات دي طبعا ضمن الشيخ عبد الكريم في كتابه الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية الكثير من هذه الشعائر مهم.
التعبدية نعم منها تعظيم الكعبة مه.
في كتابه صفحة 15 فريضة الحج والعمرة والمناسك في صفحة 16 شهر رمضان في صفحة 18 تحريم الأشهر الحرمي في شهر 18 في صفحة 18 تعظيم إبراهيم وإسماعيل في صفحة 19 الاجتماع العام يوم الجمعة في صفحة 21 ده شيخ مه.
بيقول الكلام ده وبيقول بيأكد وبعدين دي حاجات فعلا كانت موجودة في الجاهلية مه.
وانتقلت إلى الإسلام من هو هذا الشيخ؟ هل هو م- من رجال دين إسلامي؟
آه.
وماذا قال عن الكعبة أيضا؟
شوف آه الشيخ آه خليل عبد الكريم من شيوخ الإسلام المعممين واللي لابس الجبة والقفطان مه.
وكان خريج الأزهر ومحاميا شرعيا في مصر في أي وقت؟
في حديث مصر بطل لا، الحديث ما- ما يعني؟
ماتش أكثر من إن كان خمس سنين أها مات لكن كان موجود في مصر مطلع كتب كتير نعم اه النص المؤسس جزء أول وجزء ثاني وحاجات كتير خالص مم.
آه، الشيخ عبد الكريم في كتابه الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية في صفحة 15 يقول على الرغم من وجود 21 كعبة قبل الإسلام في جزيرة العرب فإن القبائل العربية قاطبة مه.
أجمعت على تقديس كعبة مكة مه.
ده في الجاهلية نعم وحرصت أشد الحرص على الحج إليها ده في الجاهلية شوف بقى ال- ال- القنبلة يقولها إيه وجاء الإسلام فأبقى على تقديس الكعبة ومكة وأطلق عليهما القرآن العديد من ألقاب التشريف المعروفة
مم.
وجاء في الموسوعة العربية الميسرة دي صفحة 1465 كانت الكعبة معبد قريش الأكبر وكانت مقر أصنامه وجاء في وثيقة الكشوف الأثرية بالجزيرة العربية على الإنترنت كان بالكعبة 360 صنما يعبدها العرب وكان الله القمر هو الله أكبر بتاع هذه الأصنام أكبر هذه الأصنام مهم. هذا عجيب وما هو مركز الكعبة بالإسلام آه. أيوة. سؤال جميل آه، في سورة المائدة آية 97 نعم يقول لك جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس جعل الله مهم.
الكعبة البيت الحرام طب ما هي كانت اسمها البيت الحرام وكانت اسمها الكعبة وهي معبد وما- أوثان وعبد أوثان كما المهم.
تقول.
البقرة آية 127 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم نعم إبراهيم اللي رفع القوائم مشكلة كبيرة هل في الحق في الحقيقة بنى سيدنا إبراهيم كعبة مكة هذا سؤال يسأله الكثيرين ويؤمن فيه أنه إبراهيم هو اللي بنى الكعبة
هذه من الأمور الغريبة حقا على التاريخ والآثار والكتب المقدسة آه، السماوية نعم.
غريب غريب شوف عزيز لم يذكر الكتاب المقدس قط أن إبراهيم ذهب إلى الجزيرة العربية
أبدا قط كان في فلسطين ذهب إلى مصر مه.
رجع من مصر إلى فلسطين عبر صحراء سيناء ولم يتجاوزها قط في رحلته ده أنا عايز أقول لك حاجة كتب التاريخ والآثار القديمة لمنطقة الشرق الأدنى والجزيرة العربية ومنها Who built the Kaaba من الذي بنى الكعبة the Muslims most holy place of worship أقدس مكان عبادة المسلمين للكاتبة دبليو ال كاتي مهم.
نشر سنة 2001 والبحث مؤيد بخرائط جغرافية لرحلات أبينا إبراهيم الخليل خلصت فيه الكاتبة إلى هذه النتيجة مهم.
أن إبراهيم لم يذهب إلى الجزيرة العربية أبدا قط وحول هذا الموضوع وهو بناء إبراهيم للكعبة جاء في دائرة المعارف الإسلامية الجزء الأول وصفحة 77 بيقول الآتي بيقول ولم يذكر قط أن إبراهيم هو واضع البيت ده في دائرة المعارف الإسلامية مش كتاب هنا ولا هنا دائرة المعارف الإسلامية صفحة 77 ولم يذكر قط أن إبراهيم هو واضع البيت ولا أنه أول المسلمين في الصور المكية الصور المكية كلها ما اتذكرتش من إبراهيم أي سيرة عن إبراهيم مهم.
أما الصور المدنية فالأمر فيها على غير ذلك فإبراهيم يدعى حنيفا مسلما الله ما اتذكرش ليه بقى في المكية كده مهم.
لا ده في المدنية سوري وهو واضع ملة إبراهيم نعم
ورفع مع إسماعيل قواعد بيتها المحرم الكعبة كما قيل في البقرة 118 وسر هذا الاختلاف بين مكة صور مكية والصور المدنية نعم أن محمدا كان قد اعتمد على اليهود في مكة أولا فما لبثوا أن اتخذوا حياله خطة عداء فلم يكن له بد من أن يلتمس غيرهم ناصرا هناك هداه ذكاء مسبب مش هداه الوحي هداه ذكاء مسبب إلى شأن جديد لأبي العرب إبراهيم مهم.
وبذلك استطاع أن يخلص من يهودية عصره ليصل حبله بيهودية إبراهيم تلك اليهودية التي كانت ممهدة للإسلام ولما أخذت مكة تشغل كل تفكير الرسول أصبح إبراهيم المشيد لبيت هذه المدينة المقدسة عارف لو قريت الكتاب ده في أي كتاب تاني يقول لك إيه لا دي إسرائيليات لا ده الخواجات اللي عاملين كده المسيحيين لكن ده في دائرة المعارف الإسلامية
يا لعجب العجاب ملايين من الناس كلام غريب تؤمن بغير هذا الكلام تقول ايه؟
نعم تقول إيه يا عزيز ماذا عن شعائر الإسلام مأخوذة من الجاهلية ما انا آه نعم ماذا عن شعائر الإسلام المأخوذة من الجاهلية اه نخش بقى في الجاد مم. اول حاجه ماخوذه من الشعائر الجاهليه شعائر الحج
الحج اه فريضه الحج نعم حج بيت الله الحرام ح- حج من بيت الله.
استطاع إليه سبيلا اه سوره ال عمران 37 ولله على الناس حج البيت من استطاع له سبيلا فالحج ركن اساسي من نعم.
اركان الاسلام نعم الدكتور علي حسني الخربطلي في كتابه الكعبة على ممر العصور صفحة 24 في سلسلة اقرأ شهر مارس سنة 1967 قال إيه؟ قال كان العرب قبل الإسلام يرحلون إلى مكة من كل مكان من الجزيرة العربية في موسم الحج من كل عام لتأدية فريضة الحج قبل الإسلام قبل الإسلام إذا ما معنى الحج وكيف آه، آه، ما معنى الحج آه، الحج آه، في دراسة قوية وجميلة معمولة للمعنى ده مه.
راح هتصدم المشاهد مه.
صدقني يقول الدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام جزء خمسة صفحة 223 يقول إن كلمة حج مأخوذة أصلا من حك
من من الاحتكاك من الذي قال جواد علي في كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام نعم
ويوضح كتاب الملل والنحل لأبي القاسم الشهرستاني صفحة 247 العلاقة بين حك والاحتكاك وبين الحج يعني حج ح جيم بيقولوا المدرسين دولت ان اصلها ح كاف مه.
حك فايه العلاقه بين الاثنين بيبينوا بقى الشهرستاني قال لك انه كان يمارس خد بالك والمشاهدين خدوا بالكم انه كان يمارس في الحج طقس عجيب وهو الاحتكاك بالحجر الاسود غريب وتوضيحا لمعنى الاحتكاك بالحجر الاسود نور التعليق الدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام يقول ايه؟ انه كان هناك طقس لدى الجاهليين اسمع من فضلك تؤديه النساء في الحجر وهو مس الحجر الاسود بدماء الحيض
ذكره قبيح
وقد كان دم الحيض عند المرأة ده بيقول كده بيكمل الراجل دم المرأة دم الحيض عند المرأة في اعتقاد الأقدمين هو سر الميلاد فمن المرأة الدم ومن الرجل المني ومن الإله الروح آه، آه، يعني لو سمحت نكتفي بهذا القتل لأنه هذا ذكره فعلا قبيح دعنا نت- نت- نتحول إلى سؤال آخر ماذا كان هدف الحج بس أنا عايز أقول لك حاجة يعني أشياء مش دائقة الحقيقة إذا كان ده معنى الحج في الجاهلية ما هو أصل مم.
يعني عشان تف- توضح حاجة تسلط عليها الضوء مم.
لكن هنعمل احنا واقفين ساعتين ونمرر مم.
لازم تتفضح الامور عشان الاخ المشاهد يقدر يشوف ايه الاصول لكن هم بيعتموا واحنا نعتم طب ما هيتم الإظل- الانسان في ظلمه مم.
لكن لازم ت- تسلط الاضواء على الحقائق ده معنى الحج في الجاهليه احتكاك بالحجر الاسود لان جايه منها كلمه حكه حجه بالحجر الاسود واخد بالك طيب ايه معناها بقى في الاسلام بيروحوا يحتكوا برضه بالحجر بت- سالتني عن هدف الحج نعم مش كده؟ هدف الحج في الجاهلية كما تقول دائرة المعارف الإسلامية جزء 11 صفحة ال 3565 3565 بتقول يا سيدي 3400 3400 وممكن الناس التقصي من هذا ودائرة المعارف الإسلامية موجودة ومتوفرة في الأسواق ايوه نعم، اتفضل.
شوف بقى بتقول لك هدف الحج هدف الحج كان يقام في الجاهلية كل عام سوقان في شهر ذي القعدة أحدهما في عكاظ والآخر في مجنة وكان يتلوهما في الأيام الأولى من ذي الحجة سوق ذي الحج المجاز وتضيف اقترن الأسواق العظيمة التي تقام في ختام موسم جني البلح بالحج وكانت هذه الأسواق أهم شيء عندهم كانت سوق تجارية موسم جني ال- البلح هذا كان هناك معنى آخر للموسم يقول عنه الدكتور سيد القني في كتاب آه الأسطورة في التراث صفحة 165 تزيدنا اللغة تأييدا في تعبير موسم الحج فإن كلمة الموسم كلام غريب لازم يتعرف رغم أنه قبيح تعني زمن الاحتفال بالوسم أو احتفالات الخصب والممس وسم أو موسم جاية من ممس هي المرأة الممس هي المرأة الموسومة بالزنا مع ملاحظة انتشار الموامس في مكة قبل الإسلام يا ساتر ويزيد الدكتور سيد قمة في كتاب الأسطورة في التراث صفحة 160 يزيد الأمر وضوحا أنه كان في الكعبة أيضا الإله هبل وهو إله الخصم وصاحبته اسمع يا أخي المشاهد معلش الكلام مرير على نفسي لكن لازم أقوله ونسلط الأضواء عشان تتكشف الحقائق وصاحبته طقوس جنسية تفشت تفشيا عظيما في مختلف تلك المط- المناطق وكان يدعم قولنا عن وجود عبادة جنسية في عبادة مكة اليمنية الإله بتاع مكة جاي من اليمن أصلا ويجمل الدكتور القني في كتابه التراث في الأسطورة الأسطورة في التراث الموضوع بقوله كان ذلك التجمع لممارسة الجنس الجماعي طلبا للغوث والخصب وعشان كده كان في عادة في الجاهلية كانوا بيلفوا حوالين الكعبة عرايا يروحوا يحجوا عرايا ودلوقتي نفس النظام مأخوذ بيروحوا شبه عرايا حرام ليه؟ لأنها كانت الش- الشعيرة في القديم أنهم بيروحوا عراه
نعم وماذا عن مناسك الحج في الجاهلية أيضا اه يعني آه، الحج في الجاهلية عشان نعرفه في الإسلام يبقى شكله إيه نعم فالشيخ خليل عبد الكريم في كتاب الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية صفحة 16 يقول كان العرب في الجاهلية يقومون بذات المناسك التي يقوم بها المسلمون حتى يومنا هذا ذات المناسك ايه هي بقى التلبية لبيك اللهم لبيك دي من الجاهلية الإحرام وارتداء ملابس الإحرام وسوق الهدي والوقوف بعرفات والدفع في مزدلفة والتوجه إلى مني لرمي الجمرات ونحر الهدي نعم.
الطواف حول الكعبة سبعة أشواط وتقبيل الحجر الأسود تعظيما له والسعي بين الصفا والمروة وكانوا أيضا يسمون اليوم الثامن من ذي الجحرة آه، الحجة يوم الترويح وتبدأ من العاشر أيام مني ورمي تمام تمام زي مناسك الحج في الإسلام لم يتغير فيها شيء على الإطلاق
لمس الحر... الحجر الأسود ما... ماذا يعني
كانوا تعرف الجزيرة العربية أرض متسعة والناس قلة فكانوا عايزين يخلفوا كتير كان الإنسان زي الحيوان في تسابق مع الخلفة والنسل عشان يملوا الدنيا فكانوا عايزين يخلفوا فالعوانس واللي ما بيخلفوش كانوا يروحوا في الحتة ديت والزواج الجماعي عشان يحصل آه، حمل فكانوا الستات يروحوا على الحجر وهم عرايا الحجر محط- محطوط ويروحوا يحتكوا فيه بأعضائهم آه، اللي فيها الدم علشان خاطر ياخدوا بركة والروح يأتي من هذا الإله الحاجة نسبة إله آه.
يديهم الروح علشان يتولد عيال هكذا كانوا يفهمون في الجاهلية مم. مم.
وهذا ما تثبته المراجع اللي احنا بنقراها آه، أشياء فعلا يستغرب لها العقل والمنطق ولا يقبلها ذات صعبة ال- صعب يعني اذا كان هم بي- بيقدسوا الحجر الاسود في زمان عشان هذا السبب طب ليه في الاسلام بيقدس هذا الحجر الاسود؟
مم.
انا اعتقد ان احنا نتيح فرصه للحجر الاسود في لو سمح البرنامج مم.
في جلسه قادمه.
نعم آه، يأتي في خاطري آية ذكرت في المزامير يقول فيها الرب هلم نتحاجز يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج إن كانت كم حمراء كالدودي تصير كالصوف هذا جاء في آه، أشعياء قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمي أي المسيح بعيدا عن الحجار السوداء والبيضاء هناك أحد الأشخاص الذي سأل لقد بدأت فعلا في الطريق الجديد والحمد لله وشكرا والشكر وشكرا لبرنامجكم ولكن أريد أن أعرف ماذا أفعل بعد ذلك حلو جميل نشكر ربنا ربنا يبارك كل النفوس التي بدأت ويزيد البادئين مع المسيح لينالوا حياة وحياة أفضل بقي أن تتعامل مع الله كأب اسمع صوته في الكتاب المقدس كلمه كابن في أي حاجة يعم لك أنك تكلمها له حديث الابن لأبيه خلي فيه علاقة شخصية بينك وبين الله إذا أخذت المسيح في قلبك صرت ابنا لله وصارت علاقة حبية تربطك مع الله كلمه في أي حتة وفي أي موقع وبأي كلام تجد أنه بيصغي ليك وبيستجيب صلاتك شكرا جزيلا يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر آمين ونحن نأتي إليه ونرفع قلوبنا إليه وشكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى شكرا لكم شكرا